بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة بندعو لمرضى المسلمين بندعو لوالدي والأخت سهير المصري والدة مخرجنا الحبيب الأستاذ كريم السويفي والدة الأستاذة ميرفت عبد اللطيف آه، وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأدعو للحجة آه، سكينة علي محمود آه، المتوفاة آه، وجميع شهدائنا في غزة وفي آه، آه، سوريا وشهدائنا في حادث قطار السعيد وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم آمين يا رب العالمين أحبتي في الله مصر الأمل عنوان حلقتنا ليلة دي مصر الأمل فعلا الإنسان لازم يكون عنده أمل في أن بلده تبقى أجمل بلد في الدنيا ده أي إنسان في الدنيا لكن بقى تخيل لما كان لما يكون هو عايش فعلا في بلد من أجمل بلاد الدنيا بلد ربنا ذكرها في القرآن أكثر من 30 مرة وأنا عملت حلقة كاملة في آه، آه، مصر وفضل مصر في حلقة كاملة لمدة ساعة تكلمت من خلال ال ال ال الآيات القرآنية آه، في فضل مصر والأحاديث النبوية في فضل مصر ثم تكلمت بعد ذلك عن واقع ال- الأمة المصرية والعلماء اللي عاشوا فيها والخير اللي فيها والأماكن المقدسة اللي فيها وكيف ك- دخلها الأنبياء وكيف عاش فيها الأنبياء إلى غير ذلك فمصر يعني فعلا آه، أم الدنيا ولازم يكون عندنا أمل إن بكرة هيكون أحلى إن شاء الله من باب حسن الظن بالله إن شاء الله وفي البداية عايز أقول آه، لازم تحس إن أنت في بلدك إن شاء الله هتبقى بكرة أحلى لأن إحساس الإنسان بإن بلده بتضيع منه ده أسوأ إحساس في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى قارن ما بين خروج الإنسان من وطنه وما بين القتل فقال جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فقارن الحق جل وعلا بين القتل وبين الخروج من الأرض ولذلك يوضح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حينما أخرج من مكة فقال وهو يبكي والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت كانش يمكن ابدا ان اخرج واسيب مكه هذا البلد الكريم المبارك يبقى لازم يكون عندنا امل لان لو مات الامل في قلوبنا بجد يبقى الانسان ده عايش ميت في مسلاخ حي الانسان لو ما كانش يكون عنده امل كده امل في الله سبحانه وتعالى اولا ثم امل في ان بكره يكون احسن صدقني هيكون انسان ميت الإنسان بيعبد المؤمن بيعبد ربنا أملا في رضوان الله وجنته ولما بيذنب بيتوب أملا في أن ربنا يتوب عليه ويغفر له ذنوبه والطالب بيذاكر أملا في أنه ينجح والتاجر بيتاجر أملا في أنه يربح والأم والأب بيتعبوا في تربية أولادهم أملا في أن هم يربوا أولاد صالحين و و وكل حاجة والمريض بياخد الإش- الدواء أملا في الشفاء وهكذا لو ما كانش فيه أمل الإنسان يضيع ولذلك النبي عليه السلام حينما جلس مع الصحابة يوما ثم رسم لهم مستطيلا وبعدين قال لهم هذا الأجل المستطيل ده أو المربع ده, ده الأجل ثم أخرج من المستطيل خط كده من نصه راح مطلعه بره المستطيل طلع بره خالص فقال وهذا الأمل يبقى إذا الأجل أقل من الأمل الإنسان ممكن يكون عنده أمل انه يعمل حاجات الحاجات ديت ممكن تتنفذ مثلا في 500 سنة او في 1000 سنة وهو عمره كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين وقليل من يجاوز ذلك وعلى الرغم من ذلك هو يعمل ويشتغل و- وهو عنده امل انه حتى لو ما قدرش يكمل احلامه دي كلها فربنا ياجره عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى عشان كده بيقولوا وسعوا النيه وسعوا النيه قال يحيى بن ابي كثير تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل قال سو- قال ابو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبد الله يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا إذا فالإنسان دايما لازم يكون عنده أمل أمل إن إن بكرة أحلى وإن الدنيا تبقى جميلة وإنه إن رغم الصورة القاتمة اللي عشناها الفترة اللي فاتت إلا إن مشهد النهاردة فعلا يبعث الأمل في النفوس يا جماعة الموضوع ما كانش معركة تحدي على قد ما هي كانت معركة إقرار حق إن, إن اللي إحنا عايشينه ده هو الحق ان احنا عايش عايزين نعيش يعني شريعة ربنا سبحانه وتعالى عايزين نعيش في مصر الآمنة عايزين نعيش في مصر المؤمنة عايزين نعيش في بلدنا آمنين مطمئنين عايزين تآلف بين القلوب فالموضوع ما كانش استعراض عضلات على قد على قد ما هو كان بس يعني ايه اقرار للحق اللي عايشينه واللي عايزين نعيشه اكتر واكتر ودايما بقول ان ان ان احنا كمسلمين قلوبنا لابد ان هي تتسع لبعضها واحنا حتى كمواطنين سواء مسلمين او مسيحيين لابد ان قلوبنا تتسع لبعضها احنا شركاء وطن ولازم نسعى دائما لانجاح هذا الوطن والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعلمنا كيف نبعث الامل في نفوس الاخرين لان هو صلى الله عليه وسلم في عز المآسي كان يبعث الامل في قلوب اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم المولى عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في عز الاضطهاد اللي كان بيعاني منه الصحابة منهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من يعني عذب عذاب شديد لا يخطر على قلب بشر وإذا بالحبيب المصطفى يقول كما عند أحمد بسند صحيح لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين أنتوا خايفين بس أن أنتوا مضطهدين في البقعة الصغيرة دي اللي هي اللي هي مكة لا لا لا أنتوا باصين لإيه ده الإسلام ده هيوصل كل بقاع الأرض مش كل بقاع الأرض وبس مش كل المحافظات وال... والبلاد لا لا لا ده هيوصل كل بيت كل بيت وكل شقة وكل خيمة لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله جيله خباب بن الأرط ومعذب عذاب شديد جدا وكانت الست سيدة التي الست التي تملكه اللي أم أنمار الخزاعية كانت بتعذبه عذاب شديد جدا كانت تأمر العبيد اللي عندها يخلعوه ملابس من فوق وينيموه على على فحم مولع على خشب كان مولع وبعد ما طفئ صار فحما فينيموه عليه قال خباب فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري كان ظهره بيصيح على الفحم ده لحد ما يطفئ فكان معذب عذاب شديد جدا لدرجة ان في يوم من الايام جالس مع عمر بن الخطاب فعمر بن الخطاب عمال يتكلم عن العذاب اللي شافه سيدنا بلال رضي الله عنهم جميعا وارضاهم فقال له تتكلم هكذا عن بلال يا امير المؤمنين اما رأيت ما حدث لي والله ما عذب أحد مثل ما عذبت فكشف له عن ظهره فعمر بن الخطاب دخل كفه كله جوه ظهره كان واصل لحد قرب العظم بسبب ان ودك شحم ظهره كله طاير لحم ظهره كله طاير من العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى فخباب رايح للنبي والحديث رواه البخاري داخل على النبي عليه الصلاه بيقول له يا رسول الله وطلب طلب عجيب بسيط جدا يعني بيقول له الا تستنصر لنا ادعي لنا ربنا ينصرنا اتعذبنا كتير وبهدلنا وصابرين الحمد لله وراضيين بقضاء ربنا بس ادعي لنا ربنا ينصرنا وانت دعاءك مستجاب يا رسول الله قال الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض فيوضع فيها ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه ويوضع المنشار عند مفرق راسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي شو بقى هو حاسس ان خبابها هيئس لا بيديله الامل بقى والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الدين او هذا الامر يعني اللي هو هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون شوف النبي عليه في حديث الهجرة وهو مطارد صلى الله عليه وسلم ومطلوب ان يعني يسلم حيا او ميتا مقابل 100 ناقه 100 جمل واخد بالك واذا به سراقه يوصل له يوصل لحد عنده واذا بالحبيب المصطفى لما اعطى سراقه للامانه بعد ما ساخت فرس سراقه مره واثنين وثلاثه فحس ان يعني حس ان النبي عليه السلام مؤيد من السماء فقال اعطيني الامان فجاء إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراك إذا لبست سواري كسرى النبي مطارد في الصحراء صلى الله عليه وسلم في ناس عايزة تحصله عشان تقتله وفي ناس عيون وجواسيس مستناه في كل مكان ورغم ذلك قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى وعنده ثقة ويقين لا تخطر على قلب بشر بيقول له أنا بطمنك وأنا هنا مطارد في المكان دوت إن إمبراطورية كسرى ستسقط إمبراطورية فارس ستسقط وكسرى كل كنوزها هتاخدوها وتنفقوها في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنت بالذات يا سراقة هتلبس سواري كسرى لما من أغلى السوارات الموجودة في العالم ففعلا في عهد عمر بن الخطاب لما كثرت الفتوحات وجيء بكنوز كسرى نادى عمر بن الخطاب قال أين السراقة أين ذلك الرجل الأعرابي فقال ها أنا يا أمير المؤمنين قال تعالى يا سراقة والبس سواري كسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولبس سواري كسرى شوف دي امل امل كبير انت النهارده شايف مصر وشايف المشاكل وشايف الاعتصامات والمليونات و ورغم ذلك من جواك عندك يقين في الله ان ان شاء الله سياتي وقت وزي ما بقول لكم دايما يا جماعه كل دي توابع الزلزال ازاله وازاحه النظام السابق كانت زلزال كبير جدا جدا ما كان يخطر على قلب بشر كانش يخطر على بالنا ان النظام ده يزول ابدا لكن كل شيء وله نهاية خد بالك كل ظالم وله نهاية والمولى عز وجل يقول لدعوة المظلوم اللي استمرت خمسين سنة استمرت خمسين سنة بقى على مدى من أيام عبد الناصر إلى لحد حسن مبارك كل دي كانت أيام مليئة بالظلم والعدوان يمكن كان أرحم فترة فيها كانت فترة السادات لكن فترة جمال عبد الناصر وفترة حسني مبارك كانت أسود فترات التاريخ على أرض مصر حد شاف عذاب ولا سجون ولا اعتقالات ولا امتهان لكرامة الإنسان مثل ما رأينا في العهدين دول كانوا أسود عهود الدنيا كلها على أرض مصر فطبعا شيء طبيعي إزالة هذا النظام البائد ده زلزال كبير جدا واللي بيحصل ده كله دي توابع الزلزال لكن سرعان ما يهدأ الأمر وتهدأ الدنيا وأظنكم شفتوا المشهد النهارده مشهد في غاية الجمال والروعة والحقيقة أنا عجزت يعني أنا قعدت ساعتين احاول ان اصل ما عرفتش اوصل يعني من شده الزحام وبعدين مع كتر الزحام بقى كل اللي يقابلك عايز تليفونك وعايز يتصور معاك وعايز يحكي لك مشكلته وعايز وعايز ساعتين لحد ما جاني هبوط في قلبي ما بقتش عارف اوصل خالص فرجعت عشان الحق بس يعني التقي بحضراتكم ونلحق ندردش مع بعض في هذه الليله المباركه والحمد لله البركه في كل مشايخنا اللي راحوا هناك ربنا يا رب يبارك في الجميع وقلوبنا مع الكل والحمد لله رب العالمين ان كان يوم جميل وكان يوم في غايه الروعه والجمال ربنا يتقبل يا رب ويثبت اقدامنا جميعا ويحفظ مصر بقى وامن مصر واهل مصر ويقلب بين قلوب المصريين مش عايزينها يا جماعه تبقى موضوع موضوع تحدي عايزين بقى كده نستوعب بعض عايزين يعني يعني ندعو بعض يعني نجلس كده على مائدة الحب ونتكلم ونتحاور ونشوف متفقين على ايه ومختلفين في ايه المهم في النهاية مصلحة الوطن ده لان في عز ما السياسيين عمالين بيختلفوا وعمالين في مشاكل كبيرة جدا في عز ما في ناس بلا مبالغة والله العظيم ملايين لقمة ياكلوها في ناس نايمة في العراء في ناس نايمة لا لاقية مية ولا لاقية كهرباء ولا لاقية لقمة ناشفة حتى ياكلوها في عز ما السياسيين مختلفين والناس التانية دي بتقول احنا ذنبنا ايه في وسط السياسة العجيبة ديت احنا عايزين ناكل وعايزين نشرب وعايزين نعيش زي أي بني آدمين موجودين في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى النبي عليه السلام في يوم من الأيام حينما تشتد وطأة المشركين على المسلمين وإذا به صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يرفع يديه إلى السماء يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل وده كان أمل في قلب النبي عليه السلام أمل امل يعني دايما كده الامل اللي جواك تيقن انك بحسن ظنك بالله وباخذك ثم باخذك بالاسباب ان شاء الله امالك كلها تتحقق ان شاء الله فالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من ان الناس في الوقت ده في اللحظه دي كان الكل على قلب رجل واحد يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب رغم ذلك النبي عليه السلام عنده امل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يلين قلب واحد من الاثنين دولت لان دول كانوا اكتر اثنين ايذاء للمسلمين عمر بن الخطاب وابو جهل كانوا اكتر اثنين بيؤذوا المسلمين هيعمل ايه النبي عليه السلام يقول اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر بن الخطاب ما تيجي نعمل كده ما تيجي يبقى عندنا أمل حتى في الناس اللي هم بيخالفونا ما تيجي بدل ما ندعي عليهم ما تيجي ندعي لهم بالهداية حد عارف مش طبعا مع بعض التشبيه يعني عمر بن الخطاب وقتها كان كافرا وأبو جهل كان كافرا لما دول مش كفرة دول ناس بيخالفونا في أمور معينة قد يكون منهم الذي لا يصلي وقد يكون منهم اللي مقصر وقد يكون منهم اللي مرتكب معصية وكلنا أصحاب ذنوب محدش فينا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لكن أقصد بدل الدعاء عليهم ما ندعي لهم ندعي لهم بالهداية لأن من مصلحتنا أن ربنا يهدي كل الناس اللي عايشين على أرض مصر عشان تتآلف القلوب دايما بقول عايزين أن يكون بيننا وبين كل الناس حوالينا شعرة كشعرة معاوية كان الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة كان ليه كلمة كده كان يقولها لتلاميذه وطلبة العلم كلمة في غاية الروعة كان يقول دايما عدوك إن لم تستطع أن تكسبه لصفك فحيده شوف الذكاء يعني أنا لو ليه عدو لو مانيش قادر ان انا اكسبه لصفي وان انا احول العداوة دي لمحبة عجزت تماما لان قلبه مليء بالحقد وبالغل وبالحسد والغيرة والكبر والامور الافات دي كلها خلاص على الاقل حيده ما تخلوش عدو مباشر ليك ما تخليش عداوتك ليه ظهره ما تحاولش ان انت تجهر بالعداوة اقرأ بقى في كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي كتاب في غاية الروعة للإمام الجوزي بيجيب فيه خواطر جميلة جدا كان من ضمن الخواطر التي تكلم عنها ودي كانت خبرة حياة بقى يعني صيد الخاطر ده بالذات من أروع كتب الإمام الجوزي لأنه عبارة عن تجربة حياته كلها بيكتبها وبيسطرها في الكتاب ده عكس الكتب التانية مثلا بعض كتب في رقائق بعض كتب مش عارف إيه في التراجم إلى غير ذلك لكن ده كتاب كان تجربة حياة اللي هو صيد الخاطر فالإمام عمال بيكتب إيه حاجات كده يعني اللي هي بنيات الافكار حاجات كده بقى ايه خلاصه حياته وتجربه حياته فكان من ضمن العناصر لما تقراها يقول لك لا تظاهر بالعداوه اوعى تظاهر حد بالعداوه اوعى تفضل كده تقول ايه فلان ده عدوي وانا بكره فلان وانا مش عارف ايه ولعنه الله على فلان ومش عارف ايه ما تخليش عداوه شخصيه جامده بينك وبين حد خلي حتى لو في لو في حد بيعاديك حد بيأذيك واخد بالك فخلي الامر كده يعني بينك وبينه خلاص يعني ما يعني لا تظاهر لا يعني لا لا تظاهر بالعداوه وحتى لا تظاهر معه هو شخصيا حتى بالعداوه واجعل يعني ايه خلاص مش قادر ان انت تتفق معاه ابعد عنه انما لا تظاهر بالعداوه فاحنا عايزين نقول بدل ما ندعي على سين وعين وصاد ادعي لهم ادعي لهم ان ربنا يهديهم لعله وعسى هدايه انسان بيحارب الشرع او بيحارب من يريد الشرع هداية هذا الإنسان اللي بيكون مثلا ممكن يكون إعلامي كبير في الفضائيات أو ممكن يكون واحد صحفي كبير في جريدة كبيرة أو ممكن أو ممكن شوف في احتمالات كتيرة جدا في النهاية في ليه قراء كتير بيقروا له والتاني في ناس مريدين ليه بيسمعوا له أو بيشوفوه فأنت من مصلحتك إن مثل هذا الإنسان بدل ما تستقطب عداوته ليل ونهار لا حيده عدوك إن لم تستطع أن تكسبه فحيده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق في عز ما كان 10000 محصلين الخندق أو جايين كانوا في الطريق لسه يعني وإذا بالحبيب المصطفى كما عند أحمد بإسناد حسن الصحابة بقى شقوا الخندق خلاص والنبي شارك معاهم بس وقفت صخرة بقى قدامهم مش عارفين إيه يحفروا نزل النبي وأخذ المعول صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الصخرة دي ثلاث ضربات الضربة الأولى راح ضاربها راحت ايه يعني تفتتت تلت الصخرة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن شوف الثقة واليكون في الله وشوف الأمل بقى أعطيت مش سأعطى لا أعطيت خلاص أنا خ... أنا خدت خلاص وهو لسه محاصر في و... والنبي عليه في الخندق ورابط على بطنه حجر من الجوع يعني حالة مأساوية رابط على بطنه حجر من الجوع صلى الله عليه وسلم المدينة كلها في خوف شديد جدا 10000 مشرك جايين يحصلوا المدينة عايزين يقتلوا الصحابة ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستأصلوا شأفة الإسلام وفوق ده كله والنبي عليه السلام في الخندق عمال بيحفر لسه ورغم ذلك بيقول لك أعطيتم مفاتيح الشام أعطيتم مفاتيح فارس أعطيتم مفاتيح اليمن أمل أمل كبير في عز ما هم رايحين عشان يعتمروا والمشركين يمنعوهم في الحديبية وبعدين بعد كده يتفقوا يعملوا صلح الحديبية أو هدنة الحديبية يقول لعمر بن الخطاب ألست رسول الله ألست نبي الله حقا أليس عدونا على الباطل ونحن على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا ويقول له بكل يقين وبكل أمل ويقول له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري هينصرني هينصرني يقول له ألم تعدنا يا رسول الله أو ألم تخبرنا أن سنطوف بالبيت قال أخبرتك أنك تطوف العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به فبيعطي له الأمل أنا ما حددتلكش سنة كام لكن ستأتي البيت وستطوف بالبيت ويخرج بعد ذلك عمر الخطاب ويطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل شيء جميل جدا جدا ولذلك سبحان الله زي ما قلت لحضرتك يعني ربنا سبحانه وتعالى سيحفظ مصر بس بشرط ان احنا نحفظ شرع الله سبحانه وتعالى كتير من الناس وانا اسف ان اقول الكلمه دي بي- عمالين بيطنطنوا ويدندنوا حوالين انتوا في ايه بالظبط انتوا عايزين تحولوا مصر لدولة اسلامية لا مصر دولة مدنية مصر كذا يا سيدي ما اختلفناش بس عايز اقول حاجة ان احنا خلقنا علشان نعبد ربنا ونطبق شرع ربنا ان كان بعض الناس ودي نقطة عايز افهمها لإخواني وحبايبي عشان ما يفهموش إن المسألة مسألة تشدد وتعنت أو أو فرض عضلات من الجبهة اللي أنا مش عايز أتكلم في مش عايز حتة التقسيمة ديت أنا مش عجباني مش داخلة دماغي مش عايز أقسم مجتمعنا المصري لجبهة إسلامية وجبهة آه، غير إسلامية لأن الكلام ده بيعمل حاجز كبير جدا بين شعب مصر انت النهاردة لما تنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا التمس الريبة في آه، رعيته أفسدهم وفي آه، رواية تانية وإن الرجل إذا التمس الريبة في أهله أفسدهم لو أنا جيت النهاردة لزوجة إنسانة عفيفة ومحترمة وعندها دين وبتصلي وتعرف ربنا وتقية و- و- وكل الميزات الحلوة اللي فيها وبعدين بتقول لي أنا بستأذنك ان اروح آه، يعني انا و- واختي هنروح نزور والدتي فقمت انا بقول لها مثلا لا انا عارف ان انت مش رايحه تزور والدتك انا عارف انت رايحه فين وانا عارف اخلاقك وانا عارف سبحانك يا رب بقى انا يا اللي عفيفه ويا اللي ويا اللي تقول عني كده مره في الثانيه في الثالثه كثره الاتهامات ممكن تفسد الزوجه ديت انها ممكن تقول الله ده يعني انا مع عفتي ديت هو مش مصدق ان انا انسان عفيفه طب خلاص بقى عياذا بالله وطبعا ده مش مبرر ليها بس بقول ده ممكن يكون سبب من اسباب الفساد هكذا نفس الحكايه انا لما اجي النهارده لواحد حتى لو كان مش ملتزم لما اجي اقول له انت خائن وانت كاره للدين وانت مالك علاقه بشرع ربنا وانت غير اسلامي وانت وانت انا كده بخليه من جوه نفسه يكره هذا الفصيل ويكره هذه الفكره بعض الناس لما جلست معاهم اللي هم بيسموهم الفصيل ال- ال- الغير اسلامي واخد بالك كان يقولوا لي كلمات في منتهى المراره يقول لي انا يعني انا بحس ان انا ك- وانا بكلم واحد مثلا ملتزم بحس ان هو بيقول لي انت انت مش مسلم يعني فاهم ازاي يعني يقول لي اصل احنا و- وانتوا و- ايه احنا وانتوا ما احنا واحد هو يعني هو يعني ال- ال- المسلم الملتزم فقط هو الملتحي مين قال الكلام ده اللحية امر من اوامر الدين فضل من ربنا سبحانه وتعالى إن نفذت ذلك الأمر واللحية واجبة باتفاق أهل العلم باتفاق الأئمة الأربعة أنا لا أنكر ذلك لكن هل كل ملتحي ملتزم؟ طبعا لا وهل كل ملتزم ملتحي؟ برضه لا يعني ممكن يكون واحد ملتزم لكنه مش ملتحي لظروف ما وممكن يكون واحد ملتحي ومش ملتزم وممكن يكون واحد ملتحي وملتزم وممكن يكون واحد مش ملتحي ومش ملتزم إذا فالأصناف الأربعة موجودة ملتحي ملتزم ملتحي مش ملتزم آه، واحد مش ملتحي ولكنه ملتزم واحد مش ملتحي ومش ملتزم يبقى إذا الأصناف الأربعة موجودة فلا شرط عندي من إني أحكم على الإنسان بالتزامه من خلال لحية أو عدم لحية لا أنا أحكم عليه من خلال أخلاقه من خلال معاملاته سلوكياته عبادته لله سبحانه وتعالى أداؤه للواجبات والفرائض إلى غير ذلك آه، حسن خلقه حاجات كتيرة جدا ثم تأتي اللحية وتكمل هذا الشكل هذا الجمال الخلقي والسلوكي والعبادي اللي موجود عند هذا الإنسان شيء جميل جدا في غاية الروعة أن يكون الظاهر بيستقيم مع حال الباطن لكن إن آه، آه، آه، لم يستقم الظاهر مع الباطن وكان الباطن أفضل من الظاهر خير لكن ان كان بقى الظاهر حلو قوي قوي جميل جدا والباطن خراب لا ده اللي مش خير بقى ده اللي احنا مش عايزينه خالص بالمره ومش عايزين الصوره دي تبقى موجوده احنا مش عايزين ان احنا نجابه هؤلاء الناس بحته التحدي، التحدي ده وحش جدا لان انا ب ب ب باشعره في هذه اللحظه ان ده مش وطنك ده وطننا احنا وما كانش عاجبك اطلع بره، عيش في اي مكان. زي ما بعضهم قال نفس الحكايه مش عاجبكم تروحوا وشوفوا اي مكان تاني بقى عيشوا في شرع ربنا، لا احنا هنعيش شرع ربنا في بلدنا وانتوا برضه هتعيشوا شرع ربنا في بلدكم لان دي بلدنا وبلدكم. وبعدين محدش يتخيل يا جماعة حينما ننصر آه، دكتور محمد مرسي ان احنا بذلك بنعادي ال- ال- ال- اللي ما بيحبوش الدكتور محمد مرسي وانا عايز اقول اللي ما بيحبوش الدكتور محمد مرسي الفصيل الاخر الراجل شفت ايه منه وحش عشان تكرهه يعني الرجل يكفي انه انه لغى الحكم العسكري الى ما لا نهايه ده فضل من ربنا احنا شفت حكم العسكري شفت حكم العسكر سنوات طويله شفنا فيه ايه بالظبط لغى حكم العسكر اول من اول زعيم اول زعيم مسلم عربي على وجه الارض يتردى عن الصحابه في ايران ايران دي حتى الترجمه نفسها هم آه، آه، غيروا في الترجمه في زعيم ع- اي هات لي شاور لي شاور لي في حياتك كده على زعيم واحد على رئيس دولة في الدنيا دي كلها راح ايران وترضى على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي هات واحد بس مفيش هات لي واحد وقف هذا الموقف من العزة في خطابه في امريكا مفيش كان الكل بيروح هناك يسترضي امريكا هات لي واحد وقف مع اخواننا في غزة هذه الوقفة اسرائيل اللي كانت عماله بتعجن في اخواننا واحبابنا من اهل غزه واخد بالك ومش هم بس اللي احبابنا كل البلاد الاسلاميه احبابنا عشان بعض الناس يقول لك اه احبابهم في غزه ما هو بقى ايه آه، شغل بقى نظامهم بقى مع حماس م- يا جماعه احنا بنقول كل مسلم على وجه الارض حبيبنا كل مسلم على وجه الارض حبيبنا مش بس غزه بس فانس عايز اذكر مثال ان لما كان إن اخواننا في غزه بيتعدموا بيتعدموا من اسرائيل في 2008 و2009 اديك شفتوا النظام السابق عمل ايه حتى المعابر الناس بتقول لهم بس يفت... مش عايزين لنا مساعدات ولا اكل ولا ولا اي حاجه ولا تساعدونا ولا تنصرونا بس سيبوا لنا المعبر مفتوح نطلع الناس تتعالج نطلع الناس تفر من الضرب ومن الحرب دي نخلي الناس تنجو بحياتهم نخلي الاطفال بس يطلعوا بره لا يمكن هذه المعابر لا تفتح إلا بأمر إسرائيل تخيل حضرتك مدى الذل والهوان اللي احنا كنا عايشينه شوف لما حصل المرة دي مع غزة ال- كان الموقف العظيم لا مصر مش زي الأول خدوا بالكم ولازم من وقفة ولازم هنعمل ولازم هنسوي ولازم ولازم واخد بالك ووقف بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الضرب في غزة واتفتحت المعابر كلها ولم يغلق المعبر آه، بفضل الله اتفتحت ليل نهار مواقف عظيمة جدا ما نقدرش ننساها أبدا يا جماعة وبعدين كون إن هو عمل إعلان الدستور اللي عمله عملوا ليه؟ لأن في ناس عمالة بتنخرب وراه ليل ونهار رجل نفسه البلد تقوم واحنا كلنا والله العظيم والله بنتقرب الى الله بحب بلدنا ونفسنا ان بلدنا تقوم بس كل لما ي- تقدم خطوه في ناس وراه بتنخرب عشان ترجعه 100 خطوه ليه؟ لان هم فاكرين ان لما هذا الرجل ينجح والبلد تقوم مره ثانيه اه يتقال لك اه يبقى السر فين بقى؟ في الحكم الاسلامي يبقى هو الحكم الاسلامي اللي نفع في مصر يبقى احنا بقى كناس مش اسلاميين زي ما هم بيقولوا فمزاي يبقى احنا ما ينفعش نعيش في مين قال الكلام ده يا جماعه؟ ما احنا قلنا كلنا ركاب سفينه واحده ومش عايز التقسيم دوت اسلامي وغير اسلامي كلنا اولاد مصر مسلمين ومسيحيين والمانيين ولب- وليبراليين وكلنا يا جماعه ركاب سفينه واحده عايزين نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان مصر تقوم الله يبارك فيكم والله العظيم صعبان عليا الناس اللي عايشه تحت خط الفقر نفسنا بقى البلد تتزق زقه لقدام لان ممكن لو مشينا بالمنظر ده البلد هتخش في طريق احنا مش عايزينه تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما نكمل حلقتنا بنقول أسماء اللي فايزين بالموسوعة الذهبية في الأسبوع دوت ال- نتيجة المسابقة الفايز الأول الأستاذ سيد أحمد مرزوق سالم الأستاذ سيد أحمد مرزوق سالم والفائز الثاني الأستاذ ناجي ممدوح السيد أحمد ناجي ممدوح السيد أحمد الاثنين إن شاء الله يتوجهوا للمكتبة غدا وياخدوا الموسوعتين بتوعهم إن شاء الله وبالنسبة لل- للإخوة التانيين اللي بيطلبوا الموسوعات عليها زي ما قلت آه، آه، سيدي هاية آه، لا تحزن وابتسم الحياة عليه 10 دروس وكتيب ريح روحي فداك يا رسول الله السؤال الجديد بتاع الأسبوع دوت متى فرضت الصلوات الخمس وأين فرضت؟ متى فرضت الصلوات الخمس وأين فرضت تعالوا نكمل موضوعنا مع بعض بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا يا جماعة إحنا آه، ما ننساش إن إحنا أصلا في النهاية عبيد لله سبحانه وتعالى كون ان انا اختلف مع حضرتك او تختلف معايا في اي امر من الامور ده مش معناه ان ان انا اذن لنفسي او حضرتك تاذن لنفسك بان احنا نتناقش في حته آه، واحنا هنطبق شرع ربنا ولا مش هنطبقه ده مش بمزاجي انا مش بمزاجي انا حتى لو حضرتك قلت لي ان ان آه، يعني آه، انك انت م- موافق انك تطبق شرع ربنا ف وانا جيت قلت لك آه، طب افكر ما ينفعش انا افكر لان ده مش بمزاجي ربنا سبحانه وتعالى امرني قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون في نفي لاصل الايمان وفي نفي لكمال الايمان زي ايه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن يعني بكافر لا طبعا انما يكون ايمانه ناقصا واخد بالك ده ايه ده نقص في كمال الايمان انما بقى نفي اصل الايمان ده اللي موجود في الايه ديت فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الايه ديت احتوت على كل مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ده الإسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ده الإيمان ويسلموا تسليما ده الإحسان فشيء عجيب جدا فربنا سبحانه وتعالى بيحفظ مصر بيحفظها ليه لان مصر بتحب ربنا مصر بتقيم شرع ربنا اهل مصر بيحبوا الاسلام واخد بال حضرتك قال جل وعلا شوف ربنا لما اكرمنا بهذه الثوره وخلصنا من هذا من هذا النظام البائد بعدها مباشره شوف الذين ان مكناهم في الارض طيب مش ان مكناهم في الارض بقى عايزين بقى نعيش في الارض فسادا او نفعل لا لا لا ده ده في يا جماعه ده في شروط للتمكين يعني مش اي حد في الدنيا يعني ده, ده الامام التميمي بيتكلم عن حته تمكين اي دوله من غير من عالم التمكين ده مش هقول لك بقى حكم شرع ربنا لذلك حتى لو وجد الظلم بين الناس في هذا البلد واخد بالك ده ممكن يكون ما فيش تمكين قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ان الله عز وجل خد بالك بقى ان الله لا يقيم الدوله العادله وان كانت كافره يقيم الدوله العادله ولو كانت كافره ويهدم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة شيء عجيب هكرر لك الجملة دي تاني حاجة مرعبة إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة يبقى لا محاباة لا محاباة تقيم العدل ربنا يقيم دولتك تشتغل في الظلم ربنا يهدم دولتك دي مسألة مهمة جدا أمال بقى إقامة الشرع ده من باب أولى إذا كان مظالم العباد ما بينهم وبين بعضهم ده ممكن يكون سبب في هدم الدولة مش فاهم ايه؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا شوف الآية واضحة جدا وتلك القرى أهلكناهم إمتى يا رب قال لما ظلموا فممكن يكون إهلاك القرى وإهلاك الأمم بسبب الظلم أمال بقى ده أظلم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى إن أنا انكر شرع ربنا سبحانه وتعالى ده شرك بالله ان انا بقول له يا رب شرعك ما ينفعناش شرعك لا يصلح للبشر انما الذي يصلح هو القانون الفرنسي والقانون البريطاني الى غير ذلك من القوانين يعني التي لا, لا لا تنفع ولا تضر فالشاهد في الموضوع ان ان ربنا بيقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن أجل العبادات التي تقوم بها أيها المسلم إقامة شرع ربنا في أرضه خدت بالك يعني سبحان الله إقامة حد واحد في الأرض خير من أن نمطر أربعين سنة وفي رواية أربعين صباحا شيء عجيب جدا ان انت لما تتخيل وبعدين بقى يعني ايه الناس بتقول لك اصل هم بقى لو طبقوا الاسلام هيقيموا الحدود احنا تكلمنا قبل ذلك مرارا وتكرارا في مساله الحدود وقلت يا جماعه ده لا مدعاه للخوف فيه ابدا واديت مثال قبل كده يا جماعه بان لو طالب في فصل فصل دراسي سرق صاحبه سرق مثلا ال calculator من شنطته فجه الولد اللي اتسرق فقال للمدرس قال له يا استاذ انا اتسرقت اتسرق مني calculator فالمدرس قال خلاص نقفل باب الفصل وكله يتفتش يعني شباب او يا اولاد الكل هيتفتش مين اللي هينكر اللي سرق يقول طب وليه كده يا استاذ وليه تسيء الظن بينا ومش عيب ومش حرام هو احنا حراميه احنا اولاد ناس ده احنا اولاد اصول ليه لان هو اللي حرامي خد بالك كذلك الذي لا يريد اقامه الحد بتاع السرقه هو اصلا حرامي فبيقول لك لو اقيمت حد السرقه انا اول واحد هتتقطع ايديه طيب والذي يرفض إقامة حد الزنا ربنا عافانا فيك هو عايش في في في, في المآسي ديت وحياته كلها في الفواحش دي هو الذي يرفض إنما الإنسان المحترم لا يرفض مثل هذا وبعدين عايز أقول حاجة أنا لو حاكم عياذا بالله لو إني حاكم في أي بلد وهطبق الحدود هطبقها إمتى؟ بطمن حضرتك بطمن حضرتك ان ان ان المساله مش مش خبط ويعني مش ورق طوب وحجاره الموضوع مش كده خالص بالمره انا لو حاكم مسلم في اي بلد ما رقم واحد ااكل الناس ديت اشبعهم اطلع الناس اللي في العشوائيات دولت اعيشهم في شقق يشموا الهواء ويشوفوا الشمس يعيشوا عيشه ادميه الشباب دولت اجوزهم اللي مش لاقي شغل هشغله اللي مش عارف ايه اظبط له حياته خلاص يا جماعه حياتكم بقت متظبطه مفيش اي مدعاه لان واحد يسرق او ان واحد عياذا بالله يزني او يفعل مثل هذا تمام كده بقى معاك شقة عايش فيها الحمد لله رب العالمين وعندك عربيتك الحمد لله رب العالمين والدنيا جميلة زي الفل الحمد لله متجوز زي الفل وربنا كرمني ومخلف تمام كده طيب اللي اتجوز وخلف وعاش في شقة جميلة وعنده عربيته وعنده شغلته ووظيفته وفي مصدر رزق ده يروح يفعل الفاحشة ليه ده اللي, اللي, اللي, اللي ربنا رزقه بما يكفيه ويزيد رايح يسرق ليه في الوقت دوت تطبق الحدود ايه رأيك دي حاجة تزعل حد يعني مش هاجي النهارده الواحد في عشوائيات مش لاقي ياكل فنازل يسرق عشان ياكل او مقطع ايديه وبعدين كمان في ايه في كمان يعني خد بالك اصل اصل هو مش مش مساله تطبيق في ساعتها كده لا ده في حاجات كتيره جدا جدا يعني انا عايز اقول يعني يعني مره في مسجد كنت بدي درس عن عن مساله الحدود ديت فبقول ده لو بعض اللصوص الحراميه لو سمعوا الدرس ده هيتفقهوا في الدين عشان يعرفوا بقى امتى يتسرق وامتى ما يتسرقش يعني لا قطع في اقل من ربع دينار يعني لو ربع دينار ده يساوي قد ايه؟ يساوي حوالي جرام و11 من 100 تقريبا يعني حوالي بما يوازي من المال حسب بقى الذهب ما بيعلى او ينزل من حوالي من 250 جنيه ل 300 ل 300 جنيه تخيل حضرتك يعني لو سرق 200 جنيه لو سرق 200 جنيه وتكون في حرز يعني لابد انه يكون في حرز ويكون بلغ النصاب ايه النصاب ربع دينار تخيل حضرتك ربع دينار يعني انا لو عياذا بالله لو سرقت 200 جنيه ما تقطعش ايديا طيب لو انا قاعد مع واحد على ترابيزه كده وسرقت موبايل وده ب 6000 جنيه هو قدام عينيه دي مش دي ما تعتبرش ما تعتبرش إيه ان انا سرقت حاجه في حرز لان دي محطوطه على ترابيزه كل اللي اعمله ايه ان انا في الوقت دوت بقى اعذر اما بقى بعذر بالسجن او بالضرب او غير ذلك وارد اللي انا سرقته واللي ارد اللي انا ايه خدته من هذا الانسان انما حرز يعني ايه سرقتها من شقه سرقتها من جيبه وكان جيبه ده محكم ومتظبط واخد بالك آه سرقتها من عربيته سرقتها من الخزنه دي السرقه يعني حاجه موجوده في حرز ولذلك في فرق بين الانسان آه ينهب او يختلس وبين انه يسرق واخد بالك لان السرقه في حد ذاتها في الغالب بتكون بالاكراه يعني انا عايز اسرق واحد في الغالب وانا بسرقه لو اكتشف بطلع مطوه واحطها في بطنه مثلا واخد بالك انما لو انا بنصب على واحد لو واحد نصاب بينصب وبيشتغل عقله كده في النصب ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ده مش هيقطع ايده لان هو مش مش مش مش سارق واخد بالك لكن هيعذر اما بالسجن او بالضرب او غير ذلك حسب بقى النصابيه ده نصب بقى سرق موبايل ولا سرق خزنه كبيره ولا الى غير ذلك واخد بالك في الشاهد في الموضوع ان في حاجات لازم نفهمها نفس الحكايه في امر ربنا يعافينا ويعافيكم الزنا لابد من اربع شهود ومين في الدنيا ربنا يعافينا ويعافيكم مين في الدنيا يفعل الفاحشه ديت ويجيب اربعه يتفرجوا عليه يبقى اذا كان الحد يعني جعل من اجل قال له يطبق حاجه عجيبه جدا يعني لدرجه ان في اول 300 سنه في صدر الاسلام لم يطبق حد الزنا الا ثلاث مرات مين يتخيل هذا فالاصل في الامر هو الستر الاصل في الامر في الاسلام ان العلماء بيعلموا الناس الستر الاصل في الاسلام العفه فان وقعت في ذنب فالستر خد بالك استر على نفسك وتوب الى الله وارجع لربنا سبحانه وتعالى اما من اراد ان يطبق ولذلك ما فيش حد في في في صدر الاسلام حد كده قال له يلا حلق حوش امسكه لا ده ماعز ابن مالك الاسلمي والحديث رواه مسلم راح للنبي لحد عنده صلى الله عليه وسلم وقال له اني زنيت فاقم علي الحد يقوم النبي ايه يدرى عنه الحد ادراء الحدود ده بالشبهات يدرى عنه الحد يقول له لعلك قبلت ويبدو وشه الناحيه الثانيه يقول له بل زنيت لعلك كذا لعلك كذا اربع مرات فكانت بمثابة إقامة الشهود عليه لأن هو شهد على نفسه أربع مرات شوف قد إيه في الآخر أقيم عليه حد هو اللي جه بنفسه المرأة الغامدية هي اللي جت بنفسها وخد بالك والنبي قال لها إيه هي قالت له أنا زنيت فقال لها لعل قالت له والله إني لحبلى من الزنا يعني ما فيش دليل أكتر من كده ما قالش بقى يلا امسك ويلا حد ويلا لا يا جماعة نفهم المسألة صح قال لها ارجعي حتى تلدي جت ولدت الولد ده الصغير الصغير وجات له قال لها اذهبي وارضعي حتى تفطميه سبحانك يا رب هو ده ديننا لان الناس فاكره الدين ده حاجه ايه بقى يا خبر ابيض هيطبق الحدود تاني يوم نلاقي ايدين متقطعه كده في ميدان التحرير ورمسيس ومش عارف فين والعتبه ومش عارف فين والزنا عايز ربنا يعافينا ويعافيكم بقى هنعمل لهم حفرتين ثلاثه في التحرير واثنين في العتبه وثلاثه في باب الشعريه وكل يوم راجموا مين قال الكلام ده؟ وعايز اطمن حضراتكم مع إقامة أول حد مش هيكون في حد بعدين عارف ليه لأن لو لو سارق واحد لو حرامي واحد اتقطعت إيده في يوم من الأيام صدقني واتنقل ده على التلفزيون كده والناس بتشوف إيديه بتتقطع قسما برب الكعبة لن يجرؤ إنسان أن يسرق ده أحيانا الناس بتتعامل مع الحدود دي من بين إفراط وتفريط لو واحد اتسرقت عربيته ماشي كده السرقة دي إيه اه السرقه دي كانت العربيه معمول لها انذار ومقفوله بالمفتاح ومتظبطه بالام بال center lock وحاجه تمام واتسرقت حرز اهو ماشي السارق ده يستحق ايه؟ قطع اليد في حين ان الراجل بقى اللي اتسرقت عربيته لو شافه ممكن يقتله خد بالك لان هو اللي اتسرق يعني لما تيجي تقول له اللي هيسرق ده هتقطع ايديه واخد بالك يقول لك طب وليه ما حرام طب اتسرقت هو بعربيته يقول لك تقطع رقبته مش يقطع ايديه اه ليه لان المساله تخصه هو نفس الحكايه قد يكون الانسان ما بين افراط وتفريط بنت ربنا عارفين عارفينكم بكر وقعت في الزنا العقوبه بتاعتها ايه تجلد 100 جلده طيب يجي بقى ممكن ابوها يضربها طلقتين رصاص في دماغها ده يعني الشاهد في الموضوع ان الناس تتعامل في هذه المساله ما بين افراط وتفريط عامله زي وانا ذكرت المثل ده قبل كده كما قال جل وعلا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت في ناس لما تشوف البرق والرعد تتخض كده خاف على عينيه وخاف على نفسه من من البرق ويخاف على ايه على ودانه من الرعد مع ان بعد البرق والرعد في مطر يعني في خير يعني أرض هتتسقي يعني زرع هيطلع يعني فقراء هياكلوا يعني هنشبع يعني هنغتني يعني هنصدر لكن سبقوا إيه برق ورعد هي دي الحدود إن واحد خايف من الحدود عشان دي بالنسبة له برق ورعد لكن بعدها إيه أنا وحضرتك هنكون أمنين على نفسنا وعلى أموالنا وعلى بناتنا وعلى أعراضنا حاجة جميلة قوي شوف النهاردة كم حالة اغتصاب بترتكب كم جريمة سرقة بالإكراه حدث ولا حرج من بعد الثورة لحد النهاردة أقسم بالله ما لا يقل عن نص مليون حالة سرقة بال... ب... ب... كده ب... بالإكراه بمطاوي وسنج وآلي وحاجات والله العظيم مرة كنت بكلم واحد يعني ده بيدردش معايا كده طلع الراجل ده صاحب محل صرافة محل صرافة والله العظيم بيقسم لي بالله بيقول لي راجع في آخر اليوم معايا شنطة hand bag مليانة دولارات حوالي 250 ألف دولار اضرب في ستة يعني حوالي قد ايه؟ يعني حوالي متهيألي 2 مليون ونص تقريبا لما كنت او او مليون ونص واخد بال حضرتك مليون ونص حاططهم في شنطه ومروح بيته مروح بيته طلع عليه والله العظيم هنا هو قدام مدينه الانتاج العام بس قدام شويه يقول لي طلع عليا عربيه راحت معرضه قدامي وطلع لي ثلاثه بالرشاشات بالالي الشنطه اللي معاكم تقريبا كانوا راصدينه وهو خارج من المحل بتاعهم الشنطه اللي معاك طلع الشنطه وخد الفلوس وقالوا له لو نطقت كلمة هنصفيك شوف تخيل حضرتك موقف زي ده شيء عجيب جدا يعني إكراه فوق ما تتخيل وحالات بقى طبعا حدث ولا حرج في عز النهار يقابلك ويجيب لك كعقد بيع عربية خد بالك وبالرشاش بيوقفك وياخد ويمضيك على عقد بيع العربية اللي انت راكبها وتنزل من العربية زي الباشا كده انت بايعها خلاص روح بقى اشتكي روح من المحضر بيروح يقول والله بايعها يا باشا هو بيتبلى علينا عشان عايز ياخد ثمنها مره ثانيه تخيل حضرتك تتخيل بقى لما يجي بقى حاجه زي كده تقول لك ده لو سرقك هيحصل معاك كذا تقول والله العظيم خير ما شاء الله ايوه كده ايوه كده عايزين الامن يستتب وعايزين الدنيا شوف بقى لو واحد عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين انتهك عرض زوجته او عرض بنته شوف المراره والالم اللي بتبقى في قلبه شوف لما يجي الشرع يقول لك بنحفظ لك عرضك اللي يفعل كده هيترجم شوف قد ايه إن كان محصنا فيترجم وإن كان غير محصن هيتجلد ويغرب سنة شوف بقى إحساسك قد إيه فلا يرفض هذا إلا الإنسان اللي عايز يعيش عياذا بالله في هذا الوحل اللي, اللي, اللي, اللي, اللي إحنا بنعاني منه إنما الإنسان النظيف المحترم وما أكثر المحترمين في بلدنا ولله الحمد ومش لازم زي ما قلت لحضرتك مش لازم المحترم ده يكون ملتحي لا ممكن يكون مش ملتحي ومحترم وأحسن مني ألف مليون مرة فالشاهد في الموضوع ان ان يا جماعه ما فيش اجمل من ديننا ما فيش اجمل من ديننا لكن في المقابل عايزين العقل بقى واحنا بنتكلم مع بعض احنا لما نكون بنتكلم لو مصر اتقسمت نصين مش لازم يكون بالتساوي يعني اقصد فرقه بتفكر بحاجه والفرقه بتفكر بحاجه تانية وده يقول لك انا فصيل اسلامي والتاني فصيل غير اسلامي الفرقه ديت ممكن تدمر البلد لازم نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا ركاب سفينه واحده وعايزين بلدنا تقوم مره تانية تعال نشوف في عجاله سريعه كده شوف الانبياء صلوات ربي والسلام عليهم كانوا بيخاطبوا اقوامهم اللي هم مش مسلمين يعني بس بيكرهوا بس بعض الاشياء كده وممكن يكون بعضهم ايه ممكن يكون بعضهم مش بيكره الشرع للشرع بل حتى كتير منهم يقول لك وفي حد يكره شرع ربنا لكنه يكره الشرع بسبب اشخاص اشخاص هو كره الشرع بسبب ان حد مثلا في يوم من الايام تعامل معه بغلظه او بشده او هو شافه بيتكلم باسلوب مش كويس او شافه بيتكلم باسلوب يعني مش مو يعني المهم تسبب له نفره واخد بالك وده واجبنا احنا بقى ان احنا لما نتكلم مع الناس نتكلم معهم برفق وبرحمه وباسلوب مهذب لا نقبح احدا لا نسب احدا حتى لو اختلفنا طب خلاص بارك الله فيك تدعينا وندعي لك وادعي له بالهدايه بدل ما تدعي عليه خدت بالك ودايما نتذكر يا جماعه احنا بنتعامل مع الناس ما نتعاملش من برج عالي ونتذكر دائما قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم احنا ما اتخلقناش في الدنيا دي يا جماعه لا علماء ولا دعاء ولا ناس مفكرين ولا ابدا ناس بسطاء جدا جدا ولولا ان الله علمنا علمنا ما تعلمنا يعني يعني ده فضل ربنا علينا فضل ربنا علينا يعني وده من باب التحدث بنعم الله علينا ان احنا لولا ان ربنا اللي وفقنا ان احنا نتعلم ما كناش اتعلمنا ده فضل ربنا علينا وقادر ربنا يتفضل على غيرك ممن تنظر اليه باحتقار يتفضل عليه يكون احسن منك ألف مليون مره فلا داعي ان احنا نتعامل مع بعض بهكذا شوف الانبياء وانا بجيب لك ايات قرانيه سبحانك يا رب النهارده والله وانا بقراها وانا هقراها لك كده يعني قراءه من الورق حاجه عجيبه جدا شوف سيدنا نوح عليه السلام بيخاطب قومه قوم سيدنا نوح دي مش عصاه مش مثلا الناس علمانيين ولا ليبراليين ولا لا لا, لا دول ناس كفار كفار صرف خد بالك ينكرون الله سبحانه وتعالى لا يؤمنون بالله شو بيقول لهم ايه قال يا قوم يا قوم يا قوم يعني فاهم ازاي يعني كانه بيقول لهم ده, ده انتوا ده انتوا قومي انتوا قومي انتوا ناسي تخيل حضرتك احنا بقى بنقول بقى الناس ما هماش كفار بنقول لهم يا قوم يا اهل مصر يا اخواننا يا شركائنا في الوطن بالله عليكم بصرف النظر عن اي شيء طب نتجاوز عن بعض الاشياء هنا او هنا وعايزين بلدنا بس تقوم عشان نفسنا بس نحس كده ان بلدنا اهمت شويه وتعالوا بعد كده نقعد ندردش مع بعض ونختلف مع بعض بيننا وبين بعض حتى بلاش على الفضائيات هو لازم يعني نختلف يكون على الفضائيات ما نخليها كده لله خلي كده واحد مختلف معايا او انا مختلف معاه تعالوا نقعد مع بعض في بيتي او في بيتك وندردش مع بعض اتفقنا خلاص الحمد لله رب العالمين خلاص نظهر الاتفاق امام الناس ولا لازم ننشر غسلنا قدام الناس مش ما فيش داعي لنلف هذه المسائل وخليها لله سبحانه وتعالى شوف سيدنا نوح بيقول قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة إلى آخر الآية ثم يقول لهم في الآية اللي بعدها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ثم يقول في الآية التي بعدها ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتم شوف يا قوم يا قوم يا قوم شوف الشيء الجميل شوف عمال بيقول لهم يا قوم انتوا قومي انتوا ناسي انتوا عشيرتي شوف شوف الاسلوب الجميل القرآني ده شوف سيدنا هود قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله يا قوم شوف كلهم بيقولوا يا قوم سيدنا صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبحانك رب برضو يا قوم شوف صاحب ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم دايما يا جماعه عايزين ما يبقاش في ما بيننا وما بين الناس عداوه قلت لك عايزين شعر سيدنا معاويه ايه شعر سيدنا معاويه اذكر لك موقف عجيب جدا في غايه الروعه سيدنا معاويه بن ابي سفيان كان امير المؤمنين في اللحظه ديت وكان عنده قطعة أرض قطعة الأرض دي كانت مجاورة لقطعة أرض لعبد الله ابن الزبير هذا الصحابي الجليل ابن الزبير بن عامر اللي هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ف العمال بتوع سيدنا معاويه لما يعوزوا يخشوا ارض ارض سيدنا معاويه لازم يعدوا على ارض سيدنا عبد الله ابن الزبير واخد بال حضرتك فسيدنا عبد الله بن الزبير زعل زعل وهو كان يعني رضي الله عنه وارضاه كان شويه عنده حته يعني نرفزه بسيطه او عصبيه بسيطه كده فراح بعت له رساله لسيدنا معاويه قال له من عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين وابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاويه ابن اكله الاكباد اللي هي مين؟ اللي هي هند بنت عتبة اللي هي أخرجت كبد حمزة بن عبد المطلب في غزو أحد وأخذت جزء منها ورفضته مرة أخرى فبيقول له يا ابن آكلة الأكباد طبعا دي سبة كبيرة جدا أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك عن أرضي وإلا سترى شرا طبعا كلام كان صعب شوية رضي الله عن عبد الله بن الزبير وعن أبيه وعن كل الصحابة أجمعين شوف سيدنا معاوية عمل إيه بقى كان عنده حكمة عجيبة راح جايب ابنه قال له إيه رأيك في الرسالة دي قال له رأيي رأيي أن ترسل له جيشا أوله عندك وآخره عنده تأتي يأتيك برقبته ده أنت تجيب رقبته في ساعتها ده محد يتجرأ عليك أنت أمير المؤمنين بالمنظر ده فقال له ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رحما إيه رأيك أنا هقول لك على حاجة أحسن من كده هات ورقة وقلم جاب ورقة وقلم فقال من معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أسماء ذات النطاقين سلام الله عليك أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لآثرتك بها والسلام الله أكبر طبعا الرسالة لما وصلت سيدنا عبد الله بن زبير بكى بكاء شديد جدا بكى بكاء وندم على الرسالة التي أرسلها لمعاوية ابن أبي سفيان شوف بقى هي دي شعرة معاوية ان انت دايما خلي بينك وبين الناس شعر مفيش داعي ان احنا يبقى جبهتين مفيش داعي ان احنا مثلا بمليونيه النهارده نقول لهم شفتوا بقى شفتوا احنا مين وشفتوا انتوا مين مفيش داعي مفيش داعي الرؤيه خلاص واضحه والناس كلها عارفه ان شعب مصر شعب بطبيعته اللهم لك الحمد بيحب دينه بيحب الاسلام وفطرته الاسلام حتى وان اختلفنا مع من يختلفون معنا فنختلف بأدب ونختلف برحمة ونختلف بدين ونختلف برفق وبعدين يعني نجلس على مائدة الحوار بكل أدب وبكل حب ونناقش ونتحاور و وفي النهاية كل هدفنا حاجتين رضا الله أولا ثم مصلحة الوطن أظن ده كلام في غاية العقل ان احنا مش عايزين نخسر وطننا عايزين عجلة الانتاج تمشي مرة تانية في النهاية عايز اقول لما كنا بنتكلم عن مصر الامل حتى يا جماعة اللي اتحرم من انه يعيش حياة رغدة وممكن يعني قبل ان تنهض مصر مرة اخرى وتبقى عايشة في رفاهية ممكن انسان يموت قبل ان يدرك ذلك يعني ممكن واحد يموت بكرة ولا بعد ولا بعد شهر ولا يدرك ذلك فربنا ان شاء الله هيعوضنا ويعوضكم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أكتفي بثلاث أحاديث أذكرهم سريعا كده قبل أن أنهي هذه الحلقة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط ويخبر النبي كما عند مسلم أنه حينما يدخل المؤمن الجنة فينادى عليه أربع نداءات ينادي مناد من عند المولى عز وجل يقول يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ويكفي إنك تعلم إن أدنى أهل الجنة سيكون نصيبه مثل ملك خمسين ملك من ملوك الدنيا وفي رواية أخرى وروايتين عند مسلم المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظ رئيسنا وحبيبنا الدكتور محمد مرسي وأن ربنا يعينه ويرزقه البطانة الطيبة يا رب العالمين الصالحة وأن ربنا يقلب بين قلوب المصريين يا رب قلب بين قلوب المصريين عايزين كلنا نتآلف وعايزين تتصافح القلوب قبل الأيدي وعايزين كل مصري يقول للتاني أنا بحبك في الله وعايزين لا نشعر أبدا أبدا بأن في حد له حق أكثر من الثاني حق كمسلم في أرض مصر مثل حق النصراني في أرض مصر كلنا حقنا سواء لأن كلنا لنا حق المواطنة في هذا البلد ودي بلدنا كلنا وما فيش حاجة اسمها أن المسيحيين هيتركوا البلد ويطلعوا بره يطلعوا بره يروحوا فين دي بلدهم زي ما هي بلدنا بلدنا كلنا واللي يقول كلام غير كده يبقى الكلام ده مردود عليه دي بلدنا كلنا يا جماعة ولا بد ان احنا نتوافق وما حدش يخاف والله العظيم والله ما حد يخاف ما حدش يخاف من ان رجل خايف على البلد فبيصدر بعض الاشياء علشان يحافظ على القرارات دي بدل ما واحد عمال ينخرب من هنا وواحد عمال يعني وكل وناس في والله العظيم يا جماعه وبحلف لكم بالله في ناس وان كانوا قله قله قليله بس صوتهم مسموع لانهم على الفضائيات على طول وفي الاعلام الثاني برضه مش عايز اقول بقى الاعلام لا ليبرال عايز اقول بس في الاعلام الثاني اللي لحد الان لسه ما توافقناش معاه لسه ما قعدناش على مائده الحب والحوار عايز اقول ان صوتهم عالي وهم مش مصلحتهم البلد دي تقوم مره ثانيه لان مصلحته القائمه على ما كان يأخذه من النظام السابق زي ومع بعض المثال والله يعني استغفر الله أنا لا أكفر أحدا والله لكن شوف كفار قريش كتير منهم رفض يخش الإسلام ليه لأنه كان تاجر خمر والتاني كان تاجر أصنام فكانت مصلحته في إنه يفضل في التجارة ديت خد بالك نفس الحكاية مع بعض المثال والله يعني لا أكفر أحدا استغفر الله إنما أقصد إن في ناس كانت مصلحتها في بعض الأشياء اللي كان بيعملها النظام السابق مصلحته مش ماشية مع النظام الحالي اللي بيقول لك عايزين نعيش حياة طاهرة عايزين نعيش حياة نظيفة عايزين ناكل لقمة حلال عايزين بلدنا تقوم عايزين عايزين فيا أهل مصر رسالة من القلب والله وأنتم تعلمون جميعا أني أتقرب إلى الله بحب أهل مصر وبحب كل الشعوب الإسلامية والعربية ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير بالله عليكم تتآلف القلوب وننسى الخلافات اللي ما بيننا حتى لو كان في خلافات ننساها مؤقتا لحد ما بلدنا بس تقوم لله سبحانه وتعالى ثم للفقراء اللي بيموتوا في أرض مصر الله يبارك فيكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي أهل مصر وأن ينجي أرض مصر وأن يحفظ مصر وأن يقيم في مصر العدل والشرع والمحبة والوئام والسلام وأن يعني يؤلف بين قلوب المصريين وأن يحفظ إخواننا وأحبابنا من أهل غزة ومن أهل فلسطين ومن أهل سوريا وأن يعاصم إخواننا في سوريا وأن يحفظهم وأن يحفظهم يحقن دماءهم وأن ينصرهم على هذا المجرم بشار الأسد اللهم أمين يا رب العالمين وإن ربنا يجمعنا وإياكم بقى في الجنة بقى عشان ننسى الهم ده كله بقى ما بصراحة الواحد أنا بقول يا رب بقى يعني الحمد لله رب العالمين يعني مشتاقين لك يا رب والله تعبنا من الدنيا دي ربنا يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى ويجمعنا مع النبي محمد في الجنة صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته